في البيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا الليلة دي يعني أدينا داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم زي كل ليلة اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله داخلين بكل أدب وهدوء وسكينة وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم دخلنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لقينا قاعد مع مجموعة من الصحابة بيقول لهم ثلاث أحاديث الحديث الأولاني في البخاري ومسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه الله أكبر الصحيفة بيضاء ما فيهاش ولا ذنب ولا سيئة ولا أي حاجة ولا نظرة حرام ولا أي حاجة يغضب بها ربنا الصحيفة رجعت فاضية خالص كيوم ولدته أمه الحديث الثاني في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحجة المبرورة ليس لها ثواب عند الله إلا الجنة الله الحجة المبرورة آه، ليس لها ثواب إلا الجنة كان ممكن يبقى ليها مليون حسنة 2 مليون مش كفاية لازم يكون لها الجنة لأن الإنسان بيخرج متجرد لله سبحانه وتعالى يريد وجه الله بي- بيجد من المشقة ما لا يعلمه إلا الله والحج يعرف ماذا يلقاه في الحج فيرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه يكون لها ثواب جنة الرحمن سبحانه وتعالى إلى الحديث الثالث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما يعني الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير ذه- كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة الله عشان كده درس الليلة بعنوان الحج والعمرة والطريق إلى الجنة ربنا يجمعنا وإياكم في الحج والعمرة ويجمعنا وإياكم في الجنة اللهم آمين يا رب العالمين الحقيقة موضوع خطير وموضوع جميل وموضوع في غاية الروعة واحنا بنشارك بأرواحنا وبنشارك بإحساسنا وبنشارك آه، آه، بكلماتنا البسيطة هؤلاء الذين ذهبوا إلى حج ربنا يجمعنا إياكم إن شاء الله العام القادم في الحج إن شاء الله ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم آمين يا رب العالمين في عجالة سريعا ونكمل بقى في موضوعنا اللي احنا عايزينه اللي رايح يحج المفترض يعمل ايه المفترض يعمل خمس حاجات من اهم الاشياء اللي المفروض ان هو يركز عليها رقم واحد وده اصل الاصول اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى لان الحبيب المصطفى ما تصلى عليه واحنا قلنا في درس بقى فضل الصلاه على النبي لسانك ده لا يفطر ابدا عن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا لو تفتكروا وارجعوا للدرس اللي قبل اللي فات 25 ثمره من ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمنها في عجالة سريعة إن اللي يصلي على النبي مرة واحدة الله عز وجل يغفر له عشر خطيئات ويديله عشر حسنات ويرفعه في الجنة عشر درجات ويصلي عليه جل وعلا عشر صلوات سبحانه وتعالى بل وتصلي الملائكة على المسلم بفضل الله سبحانه وتعالى كل ده بفضل صلاة واحدة على النبي وفوق ذلك يكفيه الله هم ويغفر له ذنبه كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين نكمل مع بعض قلنا الحج يعمل خمس حاجات قبل ما يروح يحج رقم واحد استحضر النية أنا رايح ليه مش رايح عشان يقولوا الحج واحد والحج سبعة والحج خمسة وحج حجيجة لا أنا رايح عشان ي- إيه عشان أنا ببتغي بالعمل ده وجه الله سبحانه وتعالى لا اريد رياء ولا سمعه ما اجيش قبل ما ارجع من الحج اتصل بالاسره اقول لهم ارسموا لي رسمه على البيت آه، طياره وسفينه ومش عارف ايه وحج مبرور وذنب مغفور الحاج عبد الغفور يعني ايه مش عايزين ايه الاعلانات اللي بتتعمل دي لا اعمل العمل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وانوي بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وبتغي به وجهه سبحانه وتعالى يبقى إذا أول حاجة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أنا بعمل العمل ابتغاء مرضات الله خد بالك من حاجة ممكن ربنا يقبل مني الصلاة لو فيها تقصير مثلا شوية يعني بصلي والخشوع شوية ناقص آه، بصلي و- وقدر الله ما شاء فعل صليت الفرائض لكن ما صليتش الرواتب آه، بصلي ومش عارف بعمل ممكن الزكاة نقصت شوية زادت شوية الصيام إلا إلا الإخلاص خد بالك ممكن ربنا يخ- يقبل منك الصلاة بنسبة 90% ممكن الإخلاص هل ممكن ربنا يقبل منك إخلاص العمل ده لله بنسبة 99% لا تخيل حضرتك يعني لو أنا بأخلص لله 99% وفي 1% بنويه لغير الله ال 99 يروحوا هباء منثورا سبحان الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد آه الله أكبر يبقى إذا بعبد وبأخلص النية لله سبحانه وتعالى وبأريد بعملي وجه الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يقبل مني عبادتي وعملي ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى بأول عمل أيها الحاج أيها الحاج يا رب يتقبل منا ومنك يا رب وترجع لنا بألف مليون سلامة أول حاجة اخلص النية لله أرجوك اوعى تروح وفي نيتك ان يتقال ان انت حجيت اوعى تروح وانت في نيتك ان الناس تعرف ان انت بتحج اوعى تروح عشان آه، ان انت رايح هناك تعمل شويه بيزنس واعمال وتلتقي مع رجال اعمال والقعده ما بتحلاش الا هناك لا انوي بذلك وجه الله لان حجه واحده يكون فيها بفضل الله عتق الرقبه من النار لان ربنا يكتب لك بها الجنه فارجع من الحج كيوم ولدتك امك اوعى تضيع الفرصه ديت وقد لا تتاح الفرصه لك مره اخرى فاخلص النيه لله ده رقم واحد رقم اتنين التوبة قبل ما تروح توب إلى الله سبحانه وتعالى أتوب من إيه أنا ما عملتش حاجة توب إلى الله ما فيش حد في الدنيا ما عندوش ذنوب إلا النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقوم الليل حتى تتورم قدمان الحديث في الصحيح فتقول أمنا عائشة يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يقول أفلا أكون عبدا شكورا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو سيد ولد آدم اللي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله عز وجل وأستغفره في اليوم والليلة عندك روايتين رواية الإمام البخاري النبي بيقول أستغفره في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة في رواية مسلم بيقول 100 مرة يبقى هو رواية مسلم توضح رواية البخاري يبقى النبي سيد ولد آدم اللي ربنا غفر له ما تقدم وما تأخر في كل يوم وليلة بيستغفر ربنا 100 مرة 100 مرة وهو لم يذنب أبدا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم يبقى احنا من باب أولى أن احنا نتوب إلى الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم لعلكم تفلحون يبقى اذا مصدر الفلاح كله في الدنيا والاخره في التوبه ان ربنا قسم ال- ال- الناس الى قسمين تائب وظالم قال ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون وبعدين لما تتوب اعلم ان التوبه ده رزق ربنا اللي بيرزقك التوبه فانت بتتوب فبيقبل توبتك ثلاث اطراف ثم تاب عليهم ليتوبوا فتوب الى الله عز وجل وتنوي توبه من كل الذنوب والمعاصي والاثام و و الى غير ذلك وتروح كده الى الحج وانت مقبل على الله سبحانه وتعالى بتبدا صفحه جديده كلها طاعه لله سبحانه وتعالى وبتنوي ان ربنا يغفر لك ذنوبك ما تقدم آه، ما تقدم وما تاخر وان ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك وان ربنا يمسح كل خطاياك من الصحيفه فتلقى الله عز وجل بصحيفه ليس فيها الا الحسنات وال- وال- والاعمال الطيبات بفضل رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى يبقى اول حاجه الإخلاص تاني حاجة التوبة تالت حاجة التحلل من المظالم لأن في من التوبة أمور يا جماعة ما ينفعش فيها التوبة بيني وبين ربنا واحد سرق واحد خد فلوسه أو نصب على واحد أو اغتاب واحد أو سعى بالنميمة بين اتنين أو ظلم حد أو أذى حد أو عمل أي حاجة أو عق أمه أو أبوه أو أذى جاره أو عملت أي حاجة في حد تحلل من المظلمة الحديث رواه البخاري حبيبك وحبيبنا وحبيب الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم ف- قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار وإنما التعامل بيكون يوم القيامة بالحسنات والسيئات وانتم عارفين بقى حديث المفلس يؤتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام و- وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ربنا يعافينا ويعافيكم يجي يوم القيامة يلاقي جبال من الحسنات دي بتاعته وفجأة الجبال تتوزع وفوق ده كله يلاقي ذنوب الناس ديت بقت فوق دماغه يخش بيها النار بسبب إيه ما كانش بيصلي لا كان بيصلي وكان بيزكي وكان بيصوم وكان بيحج بس في مظالم فنلحق نتحلل من المظالم قبل ما تروح الحج طب ليه أصل ممكن حضرتك تروح الحج ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم لو كنت ظلمت حد فالمظلوم ده ممكن يقوم يدعي عليك فلان فين فلان اللي خرب بيتي وخد فلوسي فلان اللي أذاني فلان اللي عمل فيا راح فين قال راح يحج قال يا رب ما تقبل منه يا رب يا رب ما تقبل منه ده ظلمني يا رب ده خرب بيتي يا رب ده حرمني من ولادي ده عمل فيا ده سوى فيا آه فممكن ربنا يقبل دعائه وتروح وتحج وتتعب و- وتدفع فلوس وتعمل وترجع ولا أي حاجة ليه اللي ظلمته عمال بيدعي عليك فأنت قبل ما تروح تحج بالله عليك لأن خايف عليك وبحبك ونفس ربنا يتقبل منك تحلل من المظالم لو حد ليه مظلمة عندك أديها له طيب افترض المظلمة ديت غيبة استغفر له قول اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته نميمة اصلح ما بينهم قبل ما تمشي آه، عقوق والدين روح استرضيهم طب ماتوا هم غضبانين عليا آه، ادعي لهم وكتر لهم من الدعاء ولو كنت حجيت عن نفسك روح حج عنهم تبقى كده راضيتهم ان شاء الله آه، واعمل لهم صدقات جارية طيب لو كنت اذيت جاري روح استسمحه لو كنت خدت فلوس حد روح ردها له طب لو معيش اردها له من باب اول ما تروحش تحج او لو هتروح تحج استأذنه قل له والله هروح احج واقسم لك بالله اول ما اجي مستعد اكتب لك شيكات على نفسي واول ما اجي هبدا في الدفع فقال لك خلاص انا مسامحك روح توكل على الله يعني وادعي لنا هناك يا سلام شوف قد ايه الجمال جمال الاسلام في الوسطيه الجميله ان كل المشاكل ليها حل مفيش مشكله في الدنيا ملهاش حل تروح تحج وانت مطمن خلاص الانسان اللي ظلمته مسامحك وبيقول لك روح حج وتوكل على الله انما اوعى تروح تحج وعليك مظالم لحد لان ممكن يدعو عليك ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم الحاجه الرابعه يبقى قلنا الاخلاص قلنا التوبه قلنا التحلل من المظالم رقم أربعة مصالحة الناس بالله عليك لو زعلان مع حد كده اتصل بيه لو مكسوف تروح له لو مكسوف تقابله اتصل بيه سلام عليكم يا فلان والله يا أخي سامحني أنا رايح أحج بالله عليك والله أنا متصل عشان أسامحك عشان أصالحك بالله عليك تسامحني يا أخي وأنا بحبك في الله والله لن أنسى الدعاء ليك ولأولادك ولزوجتك ولأهلك ولأسرتك ولكل حبايبك بالله عليك سامحني ونتصالح ونتصافى لعل وعسى أروح ما ارجعش نتقابل في الجنة إن شاء الله الله على الكلام الجميل الله على الأسلوب الحلو الله على الحنية اللي تخلي قلوب الناس متألفة دايما اتصالح تقول لي بس هو اللي غلط في حقي النبي قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام تقول لي بس أنا لو صالحته هيفتكر إن أنا ماليش كرامة وخيرهم الذي يبدأ بالسلام تقول لي بس أنا لو صالحته هو أقل مني في المنزلة والمرتبة الاجتماعية وأنا من عيلة ستايل وهو مش ع- خيرهم الذي يبدأ بالسلام سيدنا علي بن ابي طالب كان امير المؤمنين واتخاصم مع واحد من الرعيه فالواحد ده من الرعيه راح بعت له قال له يا امير المؤمنين ائتني فصالحني فقال أنا الذي آتيك فأصالح قال أجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام وأنت والله خير مني فذهب إليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وصالح هذا الرجل رقم خمسة ودي آخر حاجة في الخمس حاجات اللي المفروض يعملهم الحج قبل أن يذهب إلى الحج إن هو يكون الزاد بتاعه اللي رايح بالحج من مال حلال أرجوكم مال حلال مئة بالمئة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي رواه مسلم أن الرجل إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب النبي بيقول إيه ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له فقال العلماء فالمال الحرام من أعظم أسباب عدم استجابة الدعاء وفي الحج أنت تدعو وأنت تطلب من الله أن يتقبل منك الحج فكيف يتقبل والمال أصلا من الحرام يبقى لابد أن تتحرى المال الحلال يبقى الخمسة في عجالة سريعة كده نقول لهم رقم واحد الإخلاص أيوة نعم اثنين التوبة الثلاثة التحلل من المظالم الرابعة مصالحة الناس اللي انت مخاصمهم ومخاصمينك رقم خمسة ان انت تروح بالمال الحلال تعالوا بقى نتكلم في الحلقة ديت إن شاء الله عن بعض روحانيات الحج اللي المفترض إن إحنا نستشعرها علشان فعلا تهيئ نفسك أتمنى أتمنى يكون حبايبنا و- وأهلينا و- وإخواننا وآبائنا وأمهاتنا اللي بيحجوا دلوقتي اللي رايحين يحجوا أتمنى يسمعوا الحلقة ديت عشان يتعايشوا أنا عايز أقول لكم حاجة سنة 92 ميلادية كنت رايح أحج وبعدين سبحانك يا ربي يومها ربنا يقدر لي ان انا وانا مسافر في السكه وكنت جوه السعوديه كنت جوه المملكه السعوديه وكنت مسافر آه، بالسياره على مساحة مسافة ما بينها وما بين مكة حوالي 2000 كيلو طول ال 2000 كيلو ربنا رزقنا ساعتها بشريط كده جميل كان بيتكلم عن روحانيات الحج والله الذي لا إله غيره الشريط ده هيأنا نفسيا جدا ان احنا نستمتع بالحج في هذا العام لاننا استمعنا وتدبرنا روحانيات الحج تعالوا نتعايش معاها بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم رقم واحد الزاد الزاد اللي انت رايح بيه للحج غير الفلوس بقى المولى عز وجل حينما تكلم في آيات الحج وذكر الزاد قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الله الزاد أعظم زاد ربنا بيقول وتزودوا يا حجاج تزودوا طب نتزود من إيه كأن الناس بتقول وت... نتزود من إيه يا رب فإذا بالحق سبحانه وتعالى يقول فإن خير الزاد التقوى والتقوى كما عرف علي بن أبي طالب هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل نزل الكلام ده على الحج الله الخوف من الجليل رايح وانا خايف منك يا رب وفي نفس الوقت انا بحبك يا رب وبرغب فيما عندك يا رب خوف من الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل هحج زي ما النبي حج بالظبط ص- آه، خذوا عني مناسككم آه، صلوا كما رايتموني اصلي هعمل زي ما النبي عمل صلى الله عليه وسلم والرضا بالقليل ما بقاش هدفي من الحج ان انا رايح هناك علشان فقط عشان دنيا وعشان بيزنس وعشان وعشان انا رايح احج رايح مفرغ قلبي وحياتي كلها لله سبحانه وتعالى وان كان التجاره وان كان ده كله ما هوش حرام لكن يكون هدف الاسمى هو الحج انا رايح احج بفضل الله سبحانه وتعالى و- و- والرضا والاستع- والاستعداد ليوم الرحيل اتخيل نفسي كان خلاص ده اخر لقاء في في هذا الموسم وبعد كده ربما لا استطيع ان انا اعيش في الدنيا يوم واحد يبقى استعد ليوم الرحيل يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه يبقى رقم واحد الزاد وتزودوا فان خير الزاد التقوى رقم اثنين الراحله الراحلة اللي هتسافر بيها سواء طيارة سواء عربية سواء قطر سواء آآ آآ هتركب مش عارف ايه إيه اللي هتركبه وتروح بيه عشان تحج تتذكر مركب الآخرة تتذكر المرة دي إن أنت راكب طيارة فيما بعد ممكن تكون محمول بقى فيما بعد في المكان اللي أنت رايح فيه لآخر ل- ل- ل- ل- ل- للقبر اللي الإنسان سيدفن فيه رأس الله عز وجل أن يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة يبقى تتذكر بهذا بهذه الراحلة تتذكر مركب الآخرة حينما تذهب إلى قبرك ليكون هذا القبر إن شاء الله روضة من رياض الجنة يفرش لك من الجنة وتلبس لباس الجنة و- ويأتيك آه، ويفتح لك باب إلى الجنة يأتيك من ريحها وريحانها فضل من الله سبحانه وتعالى لما تلبس بقى الإحرام تتذكر بذلك الإحرام الإزار والرداء تتذكر الكفن اللي الإنسان هيلبسه في يوم من الأيام وأكيد أكيد هيجي علينا اليوم دوت لأن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ربنا قال له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت يا رب اجعل الموت يا رب سعادة لينا يا رب بلقائك يا رب ويكون فعلا زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه يبقى الإنسان بمجرد ما يضع الإحرام على جسمه كده يتذكر الكفن اللي سيلف بيه ويحشر بيه في قبره ثم بعد ذلك يبدل الكفن بلباس من لباس أهل الجنة ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة نكمل مع بعض روحانيات الحج ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك
بيت الرسول ونسعد بنور نبي من البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل مع بعض روحانيات الحج ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الحج السنة الجاية إن شاء الله ويوفق حجاجنا يا رب يروحوا يجولنا بألف مليون سلامة مأجورين إن شاء الله غير مأزورين قلنا قبل كده واحنا بنتكلم عن روحانيات الحج بدأنا بالزاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الراحلة تتذكر اللحظات اللي الإنسان بيحمل فيها على الجنازة ربنا يا رب يحسن ختمنا وختامكم يا رب العالمين الإحرام تتذكر الكفن حينما يلبس الإنسان أكفانه وبعض الناس بتخاف من الكفن والموت بالعكس يعني سبحان الله أعظم لحظات السعادة للمؤمن لحظة لقاء ربنا حينما يكون المؤمن عايش على طاعة ربنا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ربنا يجعل هذه اللحظات أسعد لحظات عمركم وأسعد لحظات حياتكم يا رب لحظة خروجكم من الدنيا ولقاء الله لحظة ما تلقوا المولى عز وجل هو راض عنكم سبحانه وتعالى يا رب يغنمكم نداء ملك الموت وهو بيقول يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان ربنا يا رب يرضى عنكم دنيا وآخرة ويغنمنا وإياكم الخير في الدنيا والآخرة تصل إلى الميقات وأنت مسافر بقى وأنت مسافر بتتذكر سفر الآخرة وقلنا قبل كده أن المسلم ليه أربع رحلات رحلة الدنيا أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وقليل من يجاوز ذلك ثم بعد ذلك رحلة القبر فترة القبر دي ممكن تمر على الإنسان بملايين السنين وممكن تمر على المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة ظهر أو كصلاة عصر الله أكبر والقبر مفروش من فراش الجنة ويلبس لباس الجنة ومفتوح له باب إلى الجنة الرحلة الثالثة رحلة يوم القيامة طولها قد إيه خمسين ألف سنة على المؤمن كما ورد عند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين بين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر آخر رحلة ودي الرحلة الوحيدة اللي احنا نعرف قد إيه وقتها اللي هو وقتها خالدا مخلدا فيها أبدا إما في الجنة وإما في النار ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى يبقى إذا الإنسان وهو مسافر ورايح الحج يتذكر سفر الآخرة ويتذكر الرحلات الأربع الله الحاجة اللي بعد كده وصلنا للميقات أول ما وصلنا للميقات نتذكر ميقات يوم القيامة حينما نجتمع يوم القيامة في يوم الحشر إلى أرض المحشر عشان نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى تتذكر هذا وانت رايح بقى بتحج وصلت الميقات على طول على طول تتذكر اللحظات التي تحشر فيها الخلائق إلى ميقات يوم القيامة وصلت بعدها بدأت خلاص هتلبي خلاص اغتسلت وهتبتدي تلبي لبيك اللهم لبيك تستشعر معنى التلبية لبيك اللهم لبيك تستشعر ان انت بتجيب نداء الرحمن فين نداء الرحمن حينما أذن قال المولى عز وجل لسيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق الله يبقى هو ده الأذان فأنت تلبي وهو ده النداء فأنت تلبي نداء الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فأنت بتقول لبيك اللهم لبيك أنا وصلني الأذان يا رب العالمين وأنا بألبي وأنا جاي لك يا رب عشان كده شوف المعنى الإمام ابن القيم أورد للبيك اللهم لبيك آه، ثمان أنواع من آه، من يعني من تعريف ك- كلمة لبيك فكم من ضمنها جئتك جئتك جئتك بحب ولذلك يسن في الدعاء ان انت تدعو كده بصوت خافت ويسن في الذكر ان تذكر الله عز وجل بصوت خافت لكن يسن في التلبية أن تجأر في التلبية لأنك بتلبي بتقول له يا رب جاي لك يا رب جاي لك يا حبيبي جاي لك يا رب يا رب السماوات والأرض جاي لك عشان تغفر لي جاي لك بذنوب قد الجبال وطمعان في إنك تغفر لي وترحمني وتتوب عليا وترضى عني وتدخلني الجنة فشوف بقى لبيك تطلع عاملة إزاي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وأمره أن يأمر أصحابه صلى الله عليه وسلم بأن يجأروا في التلبية فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك مش بيغنوها بيقولوها من قلوبهم لحد ما صوتهم راح رضي الله عنهم وأرضاهم وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم بعد ذلك وصلنا بقى للكعبة ونظرنا إلى البيت الله المعنى الجميل الذي يخطر على بالك في تلك اللحظة إن زي يا رب ما أكرمتني بلذة النظر إلى بيتك يا رب العالمين فلا تحرمني يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة كان النبي يقول ويدعو بهذا الدعاء وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة المولى عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة وشوش مليانة نضارة إيه السبب يا رب قال إلى ربها ناظرة قال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة وقلت لحضراتكم قبل كده لو تفتكروا بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إن الزيادة في الدنيا أقل من الأصل والزيادة في الآخرة أكتر من الأصل الزيادة في الدنيا حضرتك رايح سوبر ماركت بتشتري كيلو جبنة رومي اشتريت الكيلو صاحب السوبر ماركت عايز بقى ايه يعمل معاك ايه ده يعني إيه يخليك تحب المكان وتبقى زبون دايم عنده فيقول لك ادي الكيلو هم 1000 جرام وفيهم 100 جرام هديه اتمنى حضرتك تنورنا وادي الكارت عشان الدليفري خد بالك يبقى الكيلو 1000 جرام اداه في يوم ايه 100 او 50 يبقى ال- ال- الزياده اقل من الاصل انما في الجنه الزياده اي اكتر من الاصل للذين احسنوا الحسنى اللي هي الاصل اللي ايه اللي هي الجنه تمام وزياده هي النظر الى وجه رب الجنه والنظر الى وجه رب الجنه اعظم من الجنه مش عايز اقول مليار مره لأن هي أعظم من كده بكثير بفضل الله سبحانه وتعالى فأعظم لذة يلقاها أهل الجنة في الجنة النظر إلى وجه الله وأعظم آه، عقاب ي- يسلط على أهل النار حجبهم عن وجه الله سبحانه وتعالى عن رؤية وجه الله فقال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلما تنظر إلى البيت تدعو بهذا الدعاء يا رب كما أكرمتني بلذة النظر إلى إلى هذا البيت الكريم فلا تحرمني من النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين ادعي بهذا الدعاء ثم بعد ذلك تبدأ في الطواف إما أن تلمس الحجر الأسود وإما أن تشير إليه وتكبر بسم الله الله أكبر ثم تبدأ في الطواف هذا الحجر لو لمست الحجر فأنت لمست يقينا جزءا من الجنة الله شوف سيدنا عروة بن الزبير لما قطعت رجلاه آه، لما قطعت رجله رضي الله عنه وارضاه جاله واحد عشان يعزيه فقال له عزائي لك إن أن جزءا من جسدك من جسدك قد سبقك إلى جنة الرحمن وبقي الجزء الآخر فأسأل الله أن يلحق الكل بالجزء واخد بال حضرتك حتة من جسمك راحت الجنة ربنا بقى يكمل لك ال- النعمة دي ويخلي بقية الجسد ده يخش جنة الرحمن سبحانه وتعالى فأنت لما تلمس الحجر الأسود مين اللي قال إنه من ح- من أحجار الجنة حبيبك ما تصلي عليه صلى مصدق النبي طبعا لازم نصدقه ده الصادق صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة أرجوك ركز في لفظ الحديث نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم الحجر الأسود ما كانش أسود الحجر الأسود كان أبيض ده النبي بيقول كده نزل الحجر الأسود من الجنة هو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم فوق ده كله الحجر دوت يوم القيامة يبعث يوم القيامة ليه عينين ولسان يشهد يشهد لكل من استلمه بحق مين اللي بيقول الكلام ده يا شيخ محمود حبيبنا صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا رواه الترمذي بسند صحيح اسمع حبيب قلبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ليبعثن الله الحجر الأسود يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لكل من استلمه بحق الله يشهد لكل من استلمه بحق أي نعم ده الحجر الأسود يبقى لمست جزء من الجنة وبترجو من الله سبحانه وتعالى إنك زي ما لمست جزء من الجنة والجزء ده هيشهد لك يوم القيامة بين يدي الله بترجو من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يرزقك الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى وانت حوالين الكعبه تخيل كده واستحضر المعنى دوت ان في المكان دوت كان النبي قاعد هنا وفي المكان دوت كان النبي بيصلي هنا وفي المكان دوت كان الصحابه بيتكلموا مع النبي وفي المكان دوت الصحابه كانوا بيتعلموا على ايد النبي فوانت ماشي تتخيل ان كل خطوه من من رجلك وهي ماشيه ربما توافق خطوه من خطوات النبي في نفس المكان وكانك تقول للنبي انا وراك يا رسول الله اتبعك في كل خطواتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتمنى ان انت تفضل ماشي طول حياتك على نهج النبي وعلى هدي النبي وعلى سيره النبي وسنه النبي حتى تلقى النبي فيسعد بك على الحوض ويسقيك من يده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا تظمأ بعدها ابدا الله أكبر ثم بعد ذلك تبدأ بالطواف وعندما تطوف أرجو أنك تستحضر المعنى ده أنت تتشبه بملائكة الرحمن الطوافين حول عرش الرحمن سبحانه وتعالى وكأنك تطوف حول عرش الرحمن سبحانه وتعالى وانت بتطوف بالبيت حاول ان انت تستشعر ان انت بتطوف مش بتطوف بجسدك بس انت بتطوف بقلبك بتطوف سبع مرات وكانك مع كل طواف كانك تصعد الى سماء من السماوات السبع ومع الطوفه رقم سبعه كانك وصلت الى السماء السابعه بقلبك بفضل الله سبحانه وتعالى هتستحضر المعنى ده هتحس بخشوع وهتحس باخبات وهتحس ان انت قريب جدا جدا جدا من ربك سبحانه وتعالى عشان كده وانت بتطوف اشغل نفسك بالذكر والاستغفار والقرآن والدعاء واوعى تنسى الدعاء كتر من الدعاء ادعي للمسلمين ادعي لبلاد المسلمين ادعي للمكروبين ادعي ان ربنا يفرج هموم المسلمين ادعي ان ربنا يشفي مرضى المسلمين اقول لك حاجة- حاجة انا بعملها عمري ما رحت الحرم سواء في عمره او في حج الا لما ادعي الدعاء دوت ابقى في الع- في الحرم مثلا معانا في الحرم دي الحرم مزحوم في 2 3 4 مليون اقعد ادعي اقول يا رب كل من في الحرم بيحج او بيعتمر يا رب اقبل حجه واقبل عمرته وأنا واثق لأن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم ما من مسلم يدعو لأخيه بظاهر الغيب إلا عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل عمرك شفت الذكاء أكتر من كده فأنا لما أدعي للاثنين ثلاثة أربعة مليون اللي معايا في الحرم بأن ربنا يقبل منهم عمرتهم الملك يقول لي آمين ولك بمثل ليك أربعة مليون عمرة ليك أربعة مليون حج وانت بتحج أيها الحج وانت في عرفات وانت في مزدلفة وانت في, في منى وانت في أي مكان قول يا رب اقبل من كل اللي بيحجوا يا رب يا رب تقبلهم يا رب يا رب وسع أرزاقهم يا رب اكرمهم اغفر ذنوبهم رجعهم كام ولدتهم أمهاتهم اقبل حجهم يا رب العالمين اه، استر نسائهم استر بناتهم زوج أولادهم اه، اقعد ادعي لهم كل الدعاء ده فالملك هيقول لك آمين ولك بمثل هترجع مقبول ومجبور ومغفور لك والجنة اتكتبت لك وربنا سطر أولادك وبناتك ووسع رزقك وتقبلك كل اللي انت هتدعي لهم بيه الملك بيقول آمين ولك بمثل ما تدعيش في وشهم ادعي كده من وراهم سمع نفسك بس والملك سامع وهيقول لك آمين ولك بمثل اوعى تنسى الوصية دي الحاجة اللي بعدها السعي بين الصفا والمروة روحانياته بتستشعر كأنك تتردد ما بين كفتي الميزان يوم القيامة ميزان الحسنات وميزان السيئات أو ميزان الأعمال وميزان صاحب الأعمال كل ده هيتوزن الأعمال هتتوزن وصاحب الأعمال هتتوزن والصحف هتتوزن كل الحاجات دي هتتوزن يوم القيامة في ميزان يوم القيامة لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى فتخيل وانت بت- بتسعى بين الصفا والمروة وكأنك تتردد ما بين كفتي الميزان يوم القيامة فبتحرص على تثقيل ميزانك بالعمل الصالح وتتذكر في نفس الوقت تتذكر هاجر هاجر التي كانت تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن الماء وعن الطعام أو عن الماء لإسماعيل ابنها الطفل الوليد عليه السلام ثم بعد ذلك سبع مرات رايحة جاية في المرة السبعة تسمع صوت الماء حينما جاء جبريل عليه السلام وضرب الأرض بجناحه فانفجرت ماء زمزم فجاءت هاجر وقالت زم زم أي اجتمع ف- ف- فاجتمع الماء وصار آه، نا- يعني صار زمزم آه، آه، نبعا للماء أو بئرا للماء يشرب منه المسلمون في في كل زمان ومكان فضل الله سبحانه وتعالى ولا ينضب أبدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على ذلك رحم الله أم, أم إسماعيل لو تركت زمزم لصار نهرا معينا يجري إلى قيام الساعة لو ما قالتلوش زم زم لو قالتلوش اجتمع كان ماء زمزم ده كان يبقى نهر كده بيلف الكرة الأرضية في كل مكان بس الأفضل كده عشان الناس تروح وهي مشتاقة وتلاقي مية زمزم في المكان دوت وتاخده وتوزعه لحبايبها وتوصله لكل مكان في الأرض فتستشعر إن ماء زمزم ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم وتستحضر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماء زمزم ماء زمزم لما شرب له فلو شربت مية زمزم بنية إن ربنا يفرج هم المسلمين في كل مكان ربنا يفرج هم المسلمين لو شربت مية زمزم بنية إن ربنا يشفيك إنه يغفر لك إنه يتقبل حجك وعمرتك إن ربنا سبحانه وتعالى يستر المسلمين إن ربنا يزوج بنات المسلمين إن ربنا ينجيك من أهوال يوم القيامة إن ربنا يدخلك الجنة اشرب مية زمزم بكل النيات اللي أنت تستحضرها اشرب مية زمزم بنية ان الخير يوصل لغيرك من المسلمين ويعتبر بمثابة الدعاء للغير انا كنت اروح الحرم وامسك مية زمزم واشرب بنية ان ربنا يفرج هم كل مسلم بنية إن ربنا يشفي كل مريض مسلم بنية إن ربنا يوسع أرزاق المسلمين بنية إن ربنا يرحم كل ميت مسلم بنية إن ربنا ينجح طلاب المسلمين ويستر أعراض المسلمين وأنا واثق من جوايا إن ربنا سبحانه وتعالى هيكرمني كأني أدعو إلى المسلمين بظهر الغيب خلي دايما كده دعواتك ونياتك الجميلة مش لنفسك وبس دايما كده خلي نياتك ودعواتك أغلبها للمسلمين وتأكد إن كل ده مش هيضيع مالك موكل آمين ولك بمثل وانت اللي كسبان بفضل الله سبحانه وتعالى عايزك تتذكر قمة التوكل واليقين اللي كان في قلب هاجر لما لقت المية ديت عايزك تتذكر انك ما دمت بتطوب بتسعى بين الصفا والمروه وكانك تنتقل بين كفتي الميزان واستحضر ان انت محتاج ان انت تثقل ميزانك يوم القيامه بالاعمال الصالحه وما دمنا بنتكلم عن الميزان ايه رايك هذكر لك ثلاث اشياء بساط جدا جدا لا يكلفك اي شيء يثقله ميزانك يوم القيامه نقول الثلاث حاجات نقول بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم اول حاجه من ضمن الأشياء التي تثقل ميزان العبد يوم القيامة كلمة الحمد لله إيه الدليل على كده حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان الله كلام واضح الطهور شطر الإيمان نصف الإيمان تمام والحمد لله تملأ الميزان الله يبقى أول حاجة الحمد لله كتر من كلمة الحمد لله كان أحد السلف طول ما هو قاعد عمال يقول الحمد لله أستغفر الله فواحد بيقول له ألا تحسن غير ذلك قال له أحسن كثيرا قال له أمال ليه مركز على الحمد لله أستغفر الله قال له لأن العبد ما بين نعمة تنزل من عند الله وما بين ذنب يصعد منه إلى الله سبحانه وتعالى فأنا ما بين الحمد لله حتى أحمد الله عز وجل على نعمي وبين أستغفر الله فأستغفره على ذنوبي ما بين الحمد والاستغفار الحاجة الثانية حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله يبقى الكلمتين دولت يتقلوا ميزانك جدا مع انهم خفاف جدا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان يوم القيامه حبيبتان إلى الرحمن ربنا بيحبهم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أدي رقم اتنين تتقل الميزان رقم ثلاثة بقى اللي تتقل الميزان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح قال ما من شيء خد بالك بقى جايين بقى للحاجة الإيه ما شاء الله لأن دي بقى حاجة خاصة بتعاملاتك مع الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم وتعاملاتك مع الناس حاجة بتشمل كل حاجة ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق وإن العبد لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم أكيد عايزين نعيد الحديث طبعا لازم يتعاد صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق وإن الرجل لا ي- وإن العبد لا يبلغ ب- بحسن خلقه درجة الصائم القائم الله تعال نشوف الروحانيات اللي بعد كده رايحين نقف في عرفة يوم ما تقف في عرفة تتذكر اجتماع الأمم يوم القيامة للحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة الوقوف في يوم عرفة الحج عرفة ده أهم حاجة أهم حاجة في الحج الحج عرفة فيوم ما تقف في عرفة وتشوف الآلاف بل عايز أقول الملايين اللي واقفة يوم عرفة تستحضر كده مشهد أرض المحشر والناس كلها يعني آه، آه، مش عايز أقول بأكفانها مفيش أكفان يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس لكن في نوع جميل قوي يا رب يجعلنا وإياكم منهم هيكونوا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله يكلو زيادة كبد النون الوجبة التي أعدها مالك الملك ومالك الملوك كما جاء في الحديث اللي رواه- اللي رواه مسلم يذهبون ليشربوا من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يدخلون الجنة الله يبقى الوقوف يوم عرفة وحضرتك في يوم عرفة تذكر يوم القيامة تذكر المشهد كده وانت شايف أكفان أكفان إزار ورداء أكفان ماشية قدامك مغطية الأرض أكفان والكل عمال بيجأر كل واحد عنده ذنوبه وكل واحد بيسر بينه وبين ربه بيقول له يا رب ذنوبي كتيرة بس أنت يا ربي غفور رحيم مفيش ذنوب تكتر على مغفرتك ورحمتك وأملي فيك كبير وحسن ظني بك كبير وعارف يا ربي ويقيني فيك يا رب إنك مش هتردني لا تردني خائبا ويا رب من باب برضه آمين ولك بمثل يا رب ما ترد حد من الموجودين دول يا رب يا رب اغفر لهم وارحمهم واقبلهم جميعا يا رب العالمين تعالوا نكمل روحانيات الحج ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك
بيت الرسول ونسعد
عيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل مع بعض روحانيات الحج وهي خلاص قربنا نخلص عشان في موضوع تاني مهم جدا هنتكلم فيه برضه اللي هو احنا قلنا ال- ال- اجتماع الناس في يوم عرفة تتذكر من خلاله اجتماع الناس في يوم القيامة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يا رب يحسن وقوفنا جميعا بين يدي الله ونلقى الله وهو راضي عنا سبحانه وتعالى اللهم امين يا رب العالمين. الحاجة اللي بعدها رمي الجمار رمي الجمار ليها كده روحانية جميلة مسألة الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى إن أنا بسمع كلام ربنا حتى لو في أمر أنا مش قادر أستوعبه بمعنى أنا في العمرة أو في الحج في الحج بعمل ايه بطوف حوالين حجر يعني بطوف حوالين الكعبة بسعى ما بين حجرين ما بين الصفا والمروة بضرب حجر بحجر رمي الجمار ومع ذلك أنا بفعلها ليه انقياد لأمر الله سبحانه وتعالى واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وده قمة الانقياد ان انا اعمل الحاجه حتى لو لم ادرك الحكمه اللي من وراها الله اكبر وانا بصلي ايدي اليمين على ايدي اليسار وعلى صدري طب ليه طب ما احط ايدي كده طب ما احطها كده لا هي كده لان النبي قال كده صلوا كما رايتموني اصلي وان لم ادرك إيه السبب انما بعمل كده طاعه لله وطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كده ذبح الهدي وانت بتذبح الهدي او لما بتوكل عشان يذبح الهدي اذبح معه هواك وخلي هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خليك دايما متبع للنبي امشي ورا النبي في كل خطوة لن تجد أي طريق للنجاة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم صدقوني هو النبي قال كده كما عند البخاري قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى يعني إلا من رفض قالوا ومن يأبى يا رسول الله في واحد في الدنيا عاقل يرفض ان هو يخش الجنة قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى اللي يعصى النبي يبقى هو اللي مش عايز يخش الجنة ربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أبى الله أن يجعل طريقا للجنة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر حاجة طواف الوداع بتتذكر بطواف الوداع اللحظة اللي انت بتفارق فيها الدنيا وتودع أهلك وأحبابك عشان تلقاهم يوم القيامة في الجنة ربنا يجمعنا وإياكم صحبة في الجنة طيب افرض واحد بقى حرم من الحج والعمرة ما راحش لسبب لعجز و- أو ل- ل- ما- ما ما فيش أو لعذر أو ما عندوش فلوس واخد بالك هل يحرم من كل الأجر والثواب دوت أبدا والله ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان الذي يتخلف عن الحج لعذر جعله شريكا للحج الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم حينما تكلم عن الذين تخلفوا في غزوة تبوك معذورين ليس مش مقصود الناس اللي هم ما كانوش عندهم عذر لا اللي كان عندهم عذر قال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم ش- إلا شاركوكم في الأجر حبسهم العذر وفي رواية حبسهم المرض الله طيب هل ممكن أنا أفوز بالحج ولو نافلة مش عايز أقول فريضة ولو نافلة وأنا حتى موجود في بلدي كده من غير مسافر أحج ولا غيره أي نعم ممكن حضرتك وممكن حضرتك تفوزوا بالحج في اليوم ست مرات كحج نافله يا شيخ محمود الله يبارك فيك كلام بس عشان يعني نستوعب والله العظيم ست مرات كل يوم بس نافله وليس فريضه يعني لا يغنى عن ايه عن حج الفريضه ان تيسر لك لان ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الحج لمن استطاع اليه سبيلا انما اللي ما يستطيعش خلاص يعني معذور فالإنسان شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن واللي عايز يراجع الحديث في كتاب صحيح الجامع اللي محسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه رحمة الله الحديث رقم 6228 النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم والله ده مش كلامي والله كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا تتوضى حضرتك في بيتك طبعا ده بالنسبة للرجالة بالنسبة للنساء تاخد نفس الأجر وهي بتصلي في بيتها بس تصلي الصلاة في وقتها اول ما تسمع اذان الصبح الظهر اي اي اي اذان من الصلوات الخمس تقوم في ساعتها تسيب الطبيخ وتسيب الدنيا كلها وتتوضى وتصلي في لحظتها تاخد نفس الثواب والاجر وهي في بيتها حبت تروح المسجد طالما الكما- المكان فيه امان وطالما استاذنت زوجها تروح مفيش مشكله والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا ايماء الله مساجد الله يبقى إذا من خرج من بيته متطهر اتوضيت حضرتك ورايح لصلاة مكتوبة صبح ظهر عصر مغرب عشاء خمس صلوات الخمس صلوات يتكتب لك خمس حجات الله خمس حجات اه والله بنص بنص الحديث فأجره كأجر الحاج المحرم طب كده فاضل واحدة انت قلت لنا ستة السادسة وردت في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة برضه نفس الأجر للمرأة المسلمة لو صلت الصبح في وقتها في البيت من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل ثم صلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة يبقى كده في اليوم ست حجات وعمرة ست حاجات وعمرة في ايه في انه يصلي الصلوات الخمس في المسجد ويجي عند الفجر يجلس لحد بعد الشروق بتلت الساعة ويقوم يصلي ركعتين الضحى ويتوكل على الله ألف مبروك كأنك حجيت ست مرات نافلة بالخمس فروض وجلسة الفجر ست مرات نافلة ومعاهم عمرة ألف مبروك لحضرتك فوق ده كله كمان في حاجة تانية كمان جميلة قوي وردت في حديث رواه البخاري جو من الصحابة الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور أهل الدثور أهل الغنى والثراء والأموال قالوا له يعني احنا ناس فقراء والناس الأغنياء دولت ما شاء الله ربنا مقدرهم معاهم فلوس بيعملوا خير كتير قوي ذهب أهل الدثور بالأجور آه، بال- بال- ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم يعملوا إيه؟ قالوا له يا رسول الله في عندهم ست حاجات بيعملوها والست حاجات دولت في منهم حاجات احنا ما بنقدرش نعملها اه بنصلي واحنا بنصلي مفيش مشكلة قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم مفيش مشكلة لكن لهم فضل أموال عندهم فلوس بقى يحجون بها ويعتمرون بها ويجاهدون ويتصدقون هم عندهم الأربع حاجات دول بقى احنا ما عندناش فلوس طيب قال صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بما لو أخذتم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثله نعمل إيه يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين كأن النبي عايز يقول لهم ايه مش هم انفرضوا عنكم بالحاجات ديت انتوا لو عملتوا كده لو جيتوا بعد كل صلاة قلت سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 وختمتها كما ورد في الرواية الأخرى بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير يبقى كده تمام المئة كأنك فزت بقى بالصلاة وخد بالك انت اصلا بتصلي واصلا بتصوم بس هي المشكله عندك ايه انك تحج قال لك تفوز بالحج اللي بيحجه والعمر اللي بيعتمرها والجهاد اللي بيجاهده والصدقه اللي بيتصدقها ما دمت معكش امكانيه ان انت تروح لا تروح لا تحج ولا تعتمر ولا عندك تجيب السلاح بتاعك ولا الدابه بتاعتك عشان تروح تجاهد ولا معاك- معاك فلوس تتصدق يبقى الاربعه الفرق العبادات الاربعه الفرق اللي انت مش قادر تحصلهم بالفلوس تقدر تحصلهم بالذكر كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم طيب اخر حاجه بقى نختم بها الحلقه النهارده ودي حاجه مهمه قوي وبعدين ان شاء الله المفترض دي اخر حلقه ونلقاكم ان شاء الله بعد الحج ان شاء الله ربنا يجمعنا واياكم على خير يا رب العالمين عايز اقول لكم بالله عليكم اوعوا تنسوا فضل العشره الاول من ذي الحجه اللي ما حجش قلنا اهو يقدر يحج حاجات نافله كتيره جدا كل يوم ست مرات حج نافله مش فريضه طيب فضل الايام الاول من ذي العشر من من ذي- العشر من ذي الحجه الاول السؤال ايهما افضل العشر الاوائل من ذي الحجه ولا العشر الاواخر من رمضان العلماء قالوا حاجه جميله قوي ودي قالها الامام ابن تيميه والامام ابن القيم بيقول لك العشر الاوائل من ذي الحجه نهارهم افضل من نهار رمضان لان فيهم يوم عرفه ويوم عرفه ده الله اكبر يتغفر لك بفضل الله سبحانه وتعالى ذنب سنتين بصيام يوم عرفه طيب والعشر الاواخر من رمضان لا يليهم افضل من ليالي العشر الاول من ذي الحجه لان فيها ليله القدر التي هي خير من ألف شهر طيب تعالوا بقى نشوف فضل ايام العشر من ذي الحجه في عجاله سريعه الحديث الاولاني رواه البزار بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل ايام الدنيا ايام العشر اظن الكلام واضح أفضل أيام السنة كلها أيام العشر من ذي الحجة الحديث الثاني رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من تلك الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله شوف شوف الرد قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء راح استشهد ودفع فلوسه في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى يبقى إذا ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من تلك الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء طيب يا شيخ محمود نعمل إيه في عجالة سريعة رقم واحد يستحب صيام التسعة أيام من يوم واحد ذي الحجة إلى يوم تسعة يوم عشرة طبعا ما ينفعش في نهي عن صيام العيد طيب هنصوم التسعة أيام طب مش قادر أصوم التسعة أيام على الأقل صوم يوم التاسع اللي هو يوم عرفة ورد فيها حديث أي نعم ورد فيها حديث حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة الله أكبر يعني يتغفر لك السنة اللي فاتت والسنة اللي جاية اللي هي أصلا لسه ما جاتش بصيام يوم عرفة فاوعى تفوت يوم عرفة إن قدرت تصوم التسع أيام فبها ونعمة عين وإن ما قدرتش فعلى الأقل اوعى تنسى يوم عرفة الحاجة التانية يستحب قيام العشر من ذي الحجة يستحب صيام الأيام دي كلها طيب آه، قيام الأيام دي كلها قيام الليل يستحب قيام الليل طول السنة ويزداد الاستحباب في الأيام ديت لأنها خير أيام السنة واخد بال حضرتك يبقى يستحب القيام طول الايام لان النبي قال كده سيدنا جبريل قال له واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي بيقول رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء فإن قام وصلي كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات قيام الليل حاجة منقبة عظيمة جدا وح- وخصوصا بقى في الثلث الأخير حينما ينزل ربنا جل وعلا كما في الحديث اللي رواه مسلم ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائل يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح يبقى إذا قيام الليل طيب لكن خدوا بالكم من نقطة مهمة جدا جدا لم يرد أي حديث في مسألة أن إحياء ليلة العيد أنا أتكلم هنا عن أيام إيه قيام الليل في في كل السنة طول السنة وخصوصا في الأيام العشر ديت طيب هل ورد حديث من أحيا من أحيا ليلتي العيد أحيا الله قلبه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا القيام يكون لكل الأيام العشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أول حاجة يستحب صيام التسعة أيام ولو ما قدرتش يبقى صوم يوم عرفة الحاجة التانية يستحب القيام ولو حتى ركعتين كل ليلة ربنا يكرمنا ويكرمكم خصوصا في الثلث الأخير من الليل يعني لو الفجر بيدن خمسة وعشرة قوم يا سيدي الساعة أربعة قوم صلي لك كده ساعة طب نص ساعة حتى قوم الساعة أربعة ونص صلي لك كده نص ساعة وابتغي بيها مرضات الله سبحانه وتعالى رقم ثلاثة الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا ويذكر اسم الله في أيام معلومات في فرق بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات الأيام المعلومات اللي هي أيام العشر من ذي الحجة والأيام المعدودات هي أيام التشريق هي أيام التشريق طيب في الحديث اللي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن في أيام العشر دي بقى يبقى بالنهار كده وبالليل كده كتروا بقى من ذكر ربنا فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر كتروا ولذلك جاء في رواية البخاري أن سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أبو هريرة كان الاثنين يخرجوا إلى الأسواق ويقعدوا يكبروا ويهللوا والناس في الأسواق يكبروا ويهللوا بتكبير وتهليل أبي بكر آه، آه، أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين رقم أربعة الصدقة لأن خد بال حضرتك الفقير أنت هتصلي قيام الليل وهتصوم النهار وهتقعد تذكر ربنا طب والفقير ده هيفضل جعان على طول مش معقول هيفضل جعان فمن ضمن الأشياء ومن ضمن الأعمال الصالحة اللي أنت بتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى الصدقة ان انت تكرم لان واحد ممكن يقول لك ايه والله انا بصراحه يعني يعني ما عنديش قدره بصراحه على الصيام وما عنديش قدره على قيام الليل لكن الحمد لله معايا فلوس اقدر اعمل خير كبير قوي جميل جميل قوي ده افضل الاعمال ما تعدى نفعه الى الغير قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم الله أكبر يبقى إذا من ضمن الأشياء اللي تعملها في ذي الحجة أول حاجة استحب صيام التسعة أيام أو يوم عرفة لو ما قدرتش يستحب القيام كل ليلة لو قدرت يستحب الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى طبعا دي مش هتكلفك أي حاجة يستحب الصدقة إن أنت تتصدق على الفقراء وبعد كده رقم خمسة صلة الأرحام داخل على مواسم خير وداخل على العيد مش معقولة نكون مقاطع قرايبك وحبايبك وناسك وأهلك والناس اللي مخاصمهم صالحهم واحنا لسه كنا بنتكلم عن مصالحة الناس اللي انت مخاصمهم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام يبقى إذا صلة الرحم رقم ستة التوبة نتوب إلى الله سبحانه وتعالى لعل وعسى ربنا يرفع البلاء عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم محتاجين يا جماعة ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة وأديكم شايفين كمية البلاء اللي الناس عايشاها في جميع بلاد المسلمين فعلى يعني لابد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم لعلكم تفلحون يبقى التوبة إلى الله عز وجل رقم سبع الأضحية لمن يستطيع هي سنة مؤكدة لمن يستطيع من لما يستطيع خلاص فالأضحية لكن لو هتضحي ما تاخدش حاجة لا من شعرك ولا من ضافرك الدليل حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس شيئا من شعره ولا بشره يبقى إذا لا ناخد من ضوافرنا ولا ناخد من شعرنا في العشر الأول من ذي الحجة لمن أراد أن يضحي دي كانت بعض الكلمات عن روحانية الحج ودي كان بعض الكلمات عن الأعمال التي تقوم مقام الحج عند العجز عن الحج أو عند الإنسان ما يكون عنده عذر مش قادر يروح يحج ثم بعد ذلك تحدثنا عن الفضل العشر الأوائل من ذي الحجة بعد الفاصل إن شاء الله نلتقي باتصالات حضراتكم والإيميلات حضراتكم ألقاكم على خير صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم
بيت الرسول وال-
عيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربنا يجمعنا وإياكم على الخير يا رب يتقبل من اللي رايحين يحجوا إن شاء الله ويغنيهم الخير والسلامة والمغفرة والعتق من النيران ويكتب لهم الجنة ويكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين احنا نجتمع السنة اللي جاية ان شاء الله ونحج مع بعض ان شاء الله وربنا يقبلنا ويقبلكم وبنوصي اخواننا اللي بيحجوا يدعونا ويدعوا لكل بلاد المسلمين ان ربنا يرزقها الامن والامان والرخاء وان ربنا يوسع ارزاق المسلمين وان ربنا يشفي مرضى المسلمين ويقلب بين قلوب المسلمين اللهم امين يا رب العالمين يا رب نشوف كل بلاد المسلمين بخير ورخاء وسعاده ووئام وحب وتالف وتعاون يا رب العالمين اللهم امين يا رب العالمين آه، نشوف بعض ايميلات حضراتكم آه، اختنا الفاضله لو سمحت عندي 18 سنه ونص وعايزه حضرتك تتكلم عن مشاكل الشباب اللي في الجامعه والحب لان ساعات بشوف ناس بتتكلم آه، بنات يعني بتتكلم ولاد ببقى نفسي اعمل زيهم ولكن حرام عايز اقول حاجه احنا عملنا هنا درس هنا في قناه اقرا آه، اسمه النبي صلى الله عليه وسلم وفتنه الحب يا ريت لو حضراتكم تسمعوه وتعرفوا وتشوفوا قد ايه مساله ال ال طبعا يعني يحرم طبعا ان الشاب يعمل علاقه بفتاه ويقول لك انا بحبها وهي بتحبه الكلام ده كله لان ربنا نهى قال ولا متخذي اخدان ولا متخذات اخدان يعني لا ينفع هو يتخذها خدا حبيبة ولا هي ينفع أنها تاخده حبيبة لأن فعلا يعني لا حب إلا في الحلال إلا في الحلال زوج وزوجة واحد وأخته واحد وأمه آه، آه، أخته وأخ- و- و- ويعني و- آه، وأبوها يعني بنته وأبوها يعني حب في الحلال واحدة بنت بتحب أبوها بتحب أخوها بتحب زوجها بتحب ابنها هو ده الحلال اللي ربنا أحله لينا هو ده اللي ربنا بيطرح فيه البركة أما مسألة حب بين واحد بنت وبين ولد صدقوني اسألوا أي شاب قولوا له لما بتحب آه، يعني هل ممكن اللي بتحبها وعفوا يعني وبتمشي معاها وبتخرج معاها ممكن في يوم من الأيام تفكر إنك تتجوزها بيقول لا طبعا لأن هي ما دام- ما دام اتوافقت إن هي تخرج معايا او تكلمني او تحبني ممكن تحب مئة ألف واحد غيري فانا ما اقدرش اثق فيها فخدوا بالكم طول ما البنت عندها حياء وطول ما البنت محافظه على نفسها بتكون عامله زي الجوهره وربنا سبحانه وتعالى بيرزقها الزوج اللي يقدرها ويكرمها ويسعدها ان شاء الله الاستاذه ليلى السلام عليكم سلام طب قطع الاتصال الاستاذه ندى السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام.
محمود؟
اهلا وسهلا يا فندم انا بحب حضرتك قوي عندي ربنا 15 سنه ومتابعه حضرتك من وانا صغيره بس عندي استفسار لحضرتك ربنا يحفظك يا بنتي ويبارك في عمرك يا رب اول سؤال هو سماع الاغاني حرام مع العلم انها ما بتعطلنيش عن الذكر او عن الصلاه الصلاه ربنا يكرمك يا بنتي نعم وبعدين تاني سؤال مشاهده مسلسلات تركيه بس ما ما بشوفش مناظر خارجه خالص آه.
ماشي لو سمحت طيب حاضر عينيا حاضر يا ندى يعني انت ما عندكيش غير الاغاني وتركيا بس يعني اغاني ومسلسلات مفيش حاجه تانية خالص يعني ربنا يبارك فيك يا رب آه، شوفي يا ندى يعني ربنا يبارك فيك يا بنتي ويحفظك يا رب العالمين عايز اقول ان الانسان المسلم اللي مشغول بحب ربنا سبحانه وتعالى وشايل هم دين وشايل هم آه، آه، الأمانة اللي ربنا ألقاها على عاتقنا أمانة هذا الدين وأمانة التكليف عمره ما ينشغل بأي حاجة فيها معصية لله سبحانه وتعالى طبعا آه، ال- ال- خلاف كبير بين أهل العلم ولكن الراجح أن ال- الأغاني اللي فيها مزيكا طبعا فيها حرمانية لكن قد يكون في هناك انشاد جميل جدا موجود زي الانشاد الجميل بتاع اخونا الفاضل آه، الشيخ مشاري راشد ربنا يحفظه ويعزه آه، عامل أنج- اناشيد جميله ما شاء الله لا فيها موسيقى ولا فيها اي حاجه فيها هامنج كده يعني بتعوض عن الموسيقى لكنه هامنج حلال اصوات كده هم بيعملوها آه، خلفيات كده جميله وانا عن نفسي م- بقولها لكم بصراحه انا عن نفسي بستمتع بهذا الانشاد انشاد جميل ما فيش اي حاجه خالص ولا في الفاظ آه، تؤذي الانسان ولا اي حاجه آه، آه، مثل هذه الاشياء آه، جميله ورائعه و- وبتغذي النفس وتسلي الانسان وترفع على الانسان ربنا يحفظك يا رب العالمين اما الاغاني اللي مليانه مزيكا وخبط ورقع وكلمات بقى انتوا عارفين مش هقول لكم بقى الكلمات اللي بتتقال في الاغاني و- و- وكلمات احيانا بيكون كلمات خ- يعني خادشه للحياه بالاضافه النهارده يعني ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب يعني اغلب المطربين الا من رحم الله سبحانه وتعالى يوم ما بيعوز يقدم اي كليب اغاني رقم واحد قبل المزيكا واللحن والتوزيع والكلمات رقم واحد كان بنت هتقف حوالين شبه عارية علشان الكليب بينجح ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين فأنا بنصحك يا بنتي ربنا يحفظك انتوا تسمعوا ال- الانشاد الجميل زي الاستاذ مشاري وم- وامثال الاستاذ مشاري راشد في حاجات كتيره جدا موجوده انشاد ديني جميل وحاجه في قمه الرقي وال- وروعه حاجه جميله جدا فيا ريت يعني ربنا يبارك فيكم اما المسلسلات التركيه طبعا ما ينفعش طبعا لان طبعا اغلبها يعني مشاهد طبعا آه، على ما اسمع انا طبعا ما بشوفش حد ديت لكن اسمع طبعا ان فيها مشاهد آه، خارجه يعني ربنا يحفظك ويحفظكم ويبارك فيها بارك فيكم جميعا يا رب العالمين ويرزقنا واياكم الحلال الطيب يا رب العالمين آه، واحد او واحده مش كاتبين اسمائهم الحقيقه اريدك ان تدعو لابي بالجنه الذي مات السنه الماضيه وسؤالي لك هو أن أمي تريد الذهاب إلى العمرة أنا أريد أن أذهب معها وليس لدينا محرم هل عمرتنا جا- جائزا أسأل الله عز وجل أن يرحم والدك رحمة واسعة رب العالمين الحاجة التانية عايز أقول يا جماعة ال- المرأة اللي ما عندهاش محرم هي معذورة معذورة إن لم تذهب فإن تيسر لها المحرم فخير وإن كان بعض أهل العلم ربنا يحفظهم ويبارك فيهم قالوا إن إن إن كانت يعني م- محتاجة إنها تروح العمرة ديت ومعاها آه، يعني صحبة آمنة من النساء مجموعة كبيرة من النساء الصالحات التقيات فلا بأس أن هي تذهب معهم وإن كان الأولى الأولى أن ما دام هي ما عندهاش محرم هي معذورة لكن لو حبت تاخد بالرخصة وتذهب في صحبة بعض النساء الصالحات فلا بأس في هذا وربنا يتقبل يا رب العالمين أبو عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام آه، أنا أحبك في الله يا يا شيخ أحبك آه، الذي أحببتني أنا فيه رأيتك في فرنسا في ليل أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك آه، آه، أخ عندي كتاب يقول الدكتور آه، الدكتور عبد الحليم مح- محمود هل معروف أو لا؟
آه نعم د- الدكتور عبد الحليم محمود كان شيخ الأزهر نعم نعم آه، عندي هنا يكتب آه، حديث هناك يقول روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنا عشر ركعتين تصليهن من الليل او النهار وتجتهد وتجتهد بين كل ركعتين فاذا تشهدت في الآخر صلاتك فاتني على الله عز وجل وصل على النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك إلى آخره هذا الحديث يا أبا عبد الله وصلني الكلام ربنا يعز حضرتك هذا الحديث لا يصح بل هو مخالف ل... ل... ل... يعني لأحاديث كثيرة جدا في من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لا يصح أولا هو الحديث حديث موضوع رقم واحد هذا حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح هذا الحديث بحال من الأحوال أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن قراءة القرآن في السجود فكيف يصح حديث يأمرنا بقراءة القرآن في السجود والنبي أصلا نهانا عن قراءة القرآن في السجود فالحديث لا يصح ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا أبا عبد الله وأنا أحبك كما أحببتني ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك يا رب العالمين آم، في سؤال آه، ممكن تقول لنا ما حكم اختراق أجهزة ومواقع وبطاقات ائتمان الكفار لا يجوز ربنا يبارك فيكم يا جماعة عايز أقول حاجة لما ربنا بيحرم على الإنسان أنه يسرق ما بيحرمش على المسلم أنه يسرق المسلم بس بيحرم على المسلم أنه يسرق المسلم وغير المسلم ربنا سبحانه وتعالى ده مجرد القول ربنا بيقول وقولوا للناس حسنا ربنا ما امرنيش ان اقول الكلمه الحسنه فقط للمسلم لا ده انا بقول الكلمه الحسنه للمسلم وغير المسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن يبقى انا بخالق كل الناس مسلم وغير مسلم فلا يجوز ان أنا اسرق واحد كافر لانه كافر كفره ده هو بينه وبين ربنا يحاسب عليه في الدنيا وفي الاخره اما اني انا اسرق واحد كافر فهذا آه، لا يجوز ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين آه، أنا فتاة في سن 34 عام وغير متزوجة وذهبت لرؤية الإمام إمام مسجد يعني وقال إن لدي السحر وهو هو الذي يمنعني من الزواج سؤالي كيف العلاج عايز أقول حاجة أختي الفاضلة ربنا يا رب يزوج كل بنات المسلمين يا رب العالمين مفيش سحر يمنع واحدة من الزواج هو كل ما في الأمر ده تقدير ربنا سبحانه وتعالى تسمع واحدة تقول لك أنا ما اتجوزتش عشان معمول لي عملي إن أنا ما اتجوزش يعني هل ممكن واحد يعمل عمل يا جماعة يحجب بيه قدر ربنا سبحانه وتعالى ربنا مقدر لها تتجوز أو ما أنا أعمل لها عمل تقوم ما تتجوزش أبقى أنا كده بم- بمنع قدر ربنا إن يوصل لها هذا الكلام لا يعقل انما كل ما في الامر اه ممكن يكون معمول لها سحر ممكن يكون آه، محسوده ممكن يكون لكن قدر ربنا هيوصل لها كل ما في الامر ان ممكن هي تقدم لها واحد فتحسد فيحصل ما بينهم مشاكل ف- فالموضوع يتفشكل يتقدم لها واحد تاني فهي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال استعينوا على قضاء حوائجكم حوائجكم بالسر والكتمان واحدة جاي لها عريس ما تقولش لحد حد ما ربنا ييسر ويتم الموضوع وتقوم تعزم بقى الناس انما ممكن تقول في الاول فيحصل حسد فيحصل لكن عايز اقول ما فيش سحر يمنع قدر ربنا سبحانه وتعالى ويمنع زواجك او ان هو يحرمك من قدرك اللي ربنا مقدره لك الاستاذه فريده
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
نهار ابيض هذا النهار عندي الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب انا انا تكلمت معك ما تمنيت نتكلم معك هذه مو- عامين ولا ثلاث سنين وانا اتمنى ان اكلمك الله يحفظك يا رب ويعزك يا رب العالمين
الدكتور يا فضيلة الدكتور أنا طالب منك أنك تدعو لي في صلاتك بالزوج الصالح من ربنا ير- فضلك من فضلك يا دكتور الله يا يرزقك فضيلة الشيخ حاضر عينيا الله يرزقك يا رب ويرزق كل بنات المسلمين يا رب بالازواج الصالحين يا رب العالمين آمين وادعي لي على والدي وعلى والدي بالرحمة الله يرحمه يا رب.
لأنه ميت من خمس سنين الله يرحمه ويرحم والدي ووالدتي ويرحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين جزاك الله خيرا يا اخت فريده ربنا يعزك ويبارك فيك يا رب.
أحبك في الله يا ربنا فضيلة يحبك الشيخ.
ويسترك يا رب.
أحبك في الله أحبك في الله الله وأتمنى يحبك.
لك طول العمر يا رب.
والصحة والعافية الله يكرمك يا اخت فريده ربنا يحفظك وسلامنا لاخواننا واحبابنا في الجزائر ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين احسن الله اليك يا اخت فريده الاستاذ حسام السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا عم محمود اهلا بيك يا حبيبي ربنا يعزك آه، لو حضرتك تفتكرني انا اللي اتصلت بيك المره اللي فاتت اهلا بيك يا حبيبي ربنا يعزك يا انا رب انا قلت اتصل بص هو اتصال ان انا اطمن عليك يعني الله يخليك حبيبي آه، وطلب بص هو سؤالين كده الله يكرمك بصراحة.
اتفضل يا حبيبي آه، السؤال الاولاني بس لو انا هبتدي ان انا احفظ قران نعم.
يعني هو انا حافظ بس ايه يعني اشوف بس البدايه تبقى ابتديها ازاي نعم اللي هو الصور الصغيره وكده نعم فعايز اعرف لو ان شاء الله لو عايز احفظ قران البدايه تبقى ازاي السؤال الثاني نعم.
بس هو سؤال يعني ايه هو يجوز آه، للراجل يعني حلق آه، اللي هو شعر الصدر بتاعه نعم واخر حاجه بس يا فندم بس ايه الله يكرمك يعني آه، آه، صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام صلى الله يعني عليه خلاص وسلم.
ان شاء الله يعني باذن الله ربنا يكرمني كل مره ان انا اتصل بيك يعني نكسب ثواب يعني ولا ربنا يتقبل يا ماشي.
رب.
آه، والله و- فعلا.
والله يكرمك والنبي والدتي لا طلب لا لا.
مخصوص لوالدتي ان حضرتك تدعي لنا يعني الله يبارك لك ربنا يحفظك ويسترك يا طيب، رب آه، ويملى وديتي بيتكم مع بالخير.
حضرتك ثواني.
حاضر على عيني السلام عليكم عليكم السلام يا فندم اهلا وسهلا ازيك يا شيخ محمود اهلا بحضرتك ازي يا فندم.
حضرتك؟
ربنا يعز حضرتك يا انا رب.
عايزاك تدعي لمحمد وحسام الله يبارك لك فيهم يا حسام رب على طول متبعك وكل اسبوع لازم يكلم حضرتك الله يبارك لك فيهم يا رب اه ينبتهم والله نباتا بس حسنا.
هم تعبانين بعينيهم جاي ألف لهم مرض سلامة.
في عينهم شديد ألف يعني سلامة. ربنا ما لهمش يعافيهم.
علاج عند الدكاتره يعني ليهم علاج عند الله سبحانه ان شاء وتعالى الله عايز اقول لك حاجه يا محسن ربنا يعز حضرتك يا رب آه، يعني آه، خدي بالاسباب طبعا وديهم للاطباء والدكاتره ويكشفوا عليهم و ومع كل دوت عليك بالرقيه و- و- و- و- وحط ايدك على عينيهم واقراي فاتحه الكتاب فاتحه الكتاب ليها 17 اسم من ضمن اسماء الفاتحه الشافيه فحط ايدك على عينيهم كده وادعي و- و- و- و- آه، يعني في دعاء برضو علمنا النبي عليه السلام ان الانسان لما يكون عنده مرض في مكان قال ضع يدك على الذي تألم من جسدك وكل يعني لو ان ايدك بتوجعني فيها مرض فقال حط ايدك عليها قول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات وبعدين اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر سبع مرات فيذهب هذا الألم ويذهب هذا الوجع إن شاء الله دي من الأسباب ومن ضمن الأسباب برضو مية زمزم خش- خليه خليه يشرب مية زمزم بنية الشفاء إن شاء الله يا أم حسان الأستاذ إيهاب من السودان سلام الأستاذة رحاب معلش ما خدش بالي أستاذة رحاب السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
يلا بقى السؤال الأول من دعاء القنوت عن إيه؟
في صلاة الصبح دعاء القنوت في صلاة الصبح القنوط كيف يعني أنا أقول كيف آه
أيوة والسؤال الثاني حاضر.
أفضل الصلاة على النبي
آه، أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حاضر نعم.
حاضر على عيني حاضر
الثاني عليك الله عليك يحفظ المصحف
معلش ما سمعتش آخر سؤال يا أخت رحاب ازاي تحفظ حضرتك حاضر قنوت حضرتك بعينيك حاضر عينيا حاضر بص يا اختي الحاب ربنا يعز حضرتك بالنسبه للقنوت فقط في صلاه الصبح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص صلاه الصبح فقط بالقنوت انما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقنط كان يقنط في الصلوات الخمس وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا على الذين قتلوا السبعين الذين قتلوا في بئر معونة فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا فإن النبي عليه السلام كان من سنته إن إحنا لو هنقنط عند النوازل عند النوازل وربنا يعافينا يا رب ويرفع المصاب عن كل بلاد المسلمين عند النوازل والمصائب فالمسلمين يد- يقنطون في الصلوات الخمس ولا يخص صلاة الفجر آه، ب- أو صلاة الصبح بالقنوت ده رقم واحد رقم اثنين حي بتقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضلها الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد دي أفضل صلاة لكن لو قلنا اللهم صل وسلم وبارك على حبي على محمد أو على سيدنا محمد ما فيهاش مشكلة كلمة سيدنا محمد تقال اه طبعا بعض الناس بيقول ما نقولش سيدنا محمد نقول سيدنا محمد لكن النهي فقط هي في الصلاة لأن احنا واقفين في الصلاة بين يدي السيد سبحانه وتعالى ولذلك من أدب بل من كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم إن هو لما لما سالوه عن كيفيه الصلاه ما قالش قول اللهم صل على سيدنا محمد ليه لان عارف ان هم بيسالوه عن الصلاه في الصلاه عن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه فهو من ادبه صلى الله عليه وسلم عاي- مش عايز يقول لك ان انت تقول عني سيد وانت واقفين بين يدي السيد سبحانه وتعالى اما خارج الصلاه فلا باس ان احنا نقول سيدنا محمد لان هو سيدنا وسيد الكل صلى الله عليه وسلم الحاجة الأخيرة حفظ القرآن طبعا دي محتاجة درس وارجعوا في احنا عاملين هنا درس أظن كان عن النبي و- وفضل القرآن حاجة زي كده في كلام كبير جدا عن حفظ القرآن مين معانا يا أستاذ إسلام؟ مين معلش؟ اه الدعاء ربنا يبارك فيك الوقت خلاص خلص الحقيقه الوقت بيخلص مع حضراتكم بسرعه ربنا يجمعنا واياكم على الخير ندعو في الدقائق المتبقيه ولا تنسونا بدعائكم ولا ولا ننساكم في دعائنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا يا رب اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين اللهم أمنا في أوطاننا اللهم ألف بين قلوب المسلمين المصريين اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين اللهم احفظنا في أوطاننا اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير ومن أرادها بسوء فأشغله في نفسي اللهم أغث إخواننا في سوريا وأغث إخواننا في غزة واجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت بيوت من إزاز